فإن الله منتقمي دع الغرور فإن الله منتقمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يكفينا شر الشيطان ونزغاته اللهم أفض على قلوبنا رحمة من رحماتك اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا نورا وازرع في قلوبنا حبك وانزع من قلوبنا حب من سواك اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار آمين إخوتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إنني أريد أن أتجاوز قصة الرجل الذي قتل مئة نفس ولكني لا أستطيع أريد أن أستكمل فيها أن الرجل بعد أن قتل الرجل أن الرجل بعد أن قتل العابد سأل عن أعلم أهل الأرض قال مش هينفع معايا عابد شوفوا لي عالم والفرق بين العالم والعابد فرق كبير فرق كبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم الرواية الثانية الصحيحة بقى الأصح كفضل القمر على سائر النجوم ده حاجة وده حاجة العابد بيعبد ربنا وشايف حاله مع ربنا العالم عشان نقول عليه عالم نمرة واحد شرط العالم أن يشهد له العلماء بالعلم شرط أنه يبقى عالم لازم يبقى عنده فقه فقه الشرع عارف الدين بيقول ايه وفقه الواقع عارف الناس عايشة ازاي وعايش معاهم وشايف حالهم وفقه النفس ازاي ينزل فقه الشرع على فقه الواقع عشان يطلع الفتوى لازم لازم كده لكن عشان يبقى عالم قاعد على الكتب باصص في الكتب ويقرا اللي في الكتب بس ما ينفعش كده مش هيصح كده زي ما قلنا كده لازم يبقى عارف ان الخمره حرام ده حكم الشرع ولازم يبقى عارف ان دي خمره عشان يقول دي حرام عشان كده العالم لما شاف العابد لما شاف العاصي قدر يحلل شخصيته قال له قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة إلى الله ولكن قومك قوم سوء قال له هو ده التحليل للواقع بقى قال له انهم يسيبوك تقتل 99 يبقوا قوم سوء فاذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها ناسا يطيعون الله فاعبد الله معهم يبقى هي دي القضية انه لما حلله هو وحلل نفسيته وحلل الواقع عرف الواقع ده الواقع الكبير عارفين يجينا في آية محكمة خد نقطة الدواء دي قول يا عم الشيخ رجب
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين
الله يفتح عليك انا الايه دي طبعا معلوم انها خاصة في سورة سيدنا يوسف وان دي قول امرأة العزيز لما استشهدت شهدت بالحق ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب انا عايز احملها والقرآن حمال وجوه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ماشي فعايز احملها دي بره القصة ان العالم ما ينفعش يخون السائل وان الله لا يهدي كيد الخائنين لو رحت العالم يا عم الشيخ رجب وسألته عن سؤال وشفت ان العالم حرصه انه يرضيك انه يقول لك اللي انت عايزه ما يبقاش عالم يبقى دي خيانة العالم اللي يقول لك الحق حتى ولو زعلك اللي يقول لك الحق حتى ولو خالف هواك اللي يقول لك الحق حتى ولو انت شايف ان في ضرر عليك بس هيقول لك الحق ده العالم نسمعها تاني بقى
ذلك ليعلم أني لم أخنه بغير وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وهنحمل التانية بقى على العاصي وما ابرئ نفسي لما عرف العالم ان الراجل ده نفسه صعبة ولو فضل قاعد هيقتل تاني فقال له لا لازم تطلع من البلد دي وما ابرئ نفسي
وما أبرئ نفسي ثاني وطب وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي الله يفتح عليك
إن ربي غفور رحيم
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة مش آمرة أمارة النفس لحوحة النفس وهي دي بقى نقطة الدواء النهاردة داوي نفسك إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إلا ما رحم ربي عشان تن هو ده الدواء عشان تنجو من نفسك إن ربنا يرحمك إن ربنا يدخلك في رحمته إن ربنا يد- يدخلك في رحمته هي ده السبيل هو ده السبيل عشان ترحم وتنجو الراجل ده العالم قال له سيب البلد دي وروح بلد تانية في في المكان الفلاني ناس بيعبدوا ربنا روح اعبد ربنا في وسطهم وده الكلام اللي انا كنت بقوله لك بقى في مسألة التسويف اللي احنا قلنا في الآية يا أيها النبي حسبك الله وإيه ومن اتبعك من المؤمنين انك تنضوي في سلك جماعة من المؤمنين في مجموعة من المؤمنين في كنف عباد تعبد ربنا معاهم ما تشوفش معصية الاعتكاف انك تقعد في الجامع تقعد في المسجد ما تخرجش من باب المسجد يبقى اخر حدود عالمك حيطان المسجد كل الوجوه اللي بت... الوجوه اللي بتشوفها وجوه المصلين العباد هو ده انك تعيش في كنف الايمان مدة عشان تثبت ولكن مع ذلك بنقول لك ايه لا تقنط راجل قتل 100 نفس وربنا جاب له الفرج عشان كده عايز اقول ايه بقى هنا نقطة مهمة قوي هتجيلنا في قصة سيدنا يوسف الفرق بين القنوط والجزع وبين الصبر والاحتساب قد تكون شعرة شعرة سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ما تصلي على سيدنا النبي يا عم زيد النبي صلاة انتوا ما بتصلوش على النبي النهارده ليه؟ كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما مات ابنه إبراهيم وابن سيدنا النبي سيدنا إبراهيم عاش 16 شهر كان قرب على سنة ونص والرسول كان بياخده في إيده ويروح بيه المسجد فلما مات سيدنا النبي حزن عليه قوي قال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب أنا عايزك تشوف الحل ده عشان تاخد الدواء ده إنك دايما تكتف لسانك ما تتكلمش كتير ما تقولش كل اللي جواك ان النفس لأمارة بالسوء فنفسك بتأمرك بالسوء لو كل ما نفسك تحدثك بحاجة وكذلك سولت لي نفسي فطوعت له نفسه هتقولها وتنطقها لسانك ده هيضيعك عشان كده كان سيدنا النبي القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب سيدنا يعقوب هنا برضو ابيضت عيناه من الحزن وهو بيقول فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا نسمعها يا شيخ رجب يلا قول قال بل سو... قال بل سولت
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر
جميل جميل جميل
فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم شوف نقطة الدواء دي قال لهم أنا عارف إن أنتوا عملتوا حركة سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أنا هصبر شوف عايز أقولها بطريقتنا الفلاحي العشم في ربنا اللي هي ب ب ب بكلام سفينة النجاة سفينة النجاة
أهل العلم حسن الظن بالله اللي هي بكلام أهل العلم الطمع في فضل الله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عايزك تبقى عايش المعنى ده إنك أنت م م عندك رجاء قوة رجاء في وجه الله ربنا هيتوب علي وربنا هيغفر لي وربنا هيعتق رقبتي من النار وربنا هيدخلني الجنة وربنا هيحامني وربنا هيصرف عني الشر وربنا هيصرف عني السوء وربنا يصرف عني الأذى وربنا يصرف عني المعاصي ده ركز فيه وابلى بيه دماغك وقلبك إذا رآه الله من قلبك يعطيك ما تريد الحديث اللي أنا طول عمري ما بقولوش غير أما تصلوا على النبي ثلاثة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أن الله جل جلاله نشر رجلا للحساب فوزنت حسناته وسيئاته فرجحت كفة سيئاته فأمر به إلى النار فلما أخذته ملائكة العذاب جعل يتلفت لما أخذته ملائكة العذاب إلى النار جعل يتلفت كل ما يمشي شوية يبص وراه كل ما يمشي شوية يبص وراه فقال الله ردوه فلما قام بين يدي الله قال الله له عبدي هل لك حسنة عملتها فلم تجدها ها هنا قال لا يا رب قال الله عبدي هل أثبت عليك ع- ملائكتي سيئة لم تعملها قال لا يا رب قال الله فما بالك تتلفت امال بتتلفت ليه قال قال ما كان قال ما كان هذا ظني فيك يا رب قال الله أدخلوه الجنة قال له ما كانش ظني فيك انك هتعذبني ما كانش ظني فيك انك هتوديني جهنم كان ظني فيك يا رب ان انت هترحمني وتسامحني تعذرني وتغفر لي فربنا قال لهم دخلوا الجنة قال الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء هي دي عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إيه اللي حصل أتاه الله بهم جميعا صح قولوا الاثنين بعد كده بس شوف قلت لك يا عم وليد خلي بالك يا واد يا محمد ان مهما قلبك لعب خلي لسانك ينطق صح ان الله عفى لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم جواك ربنا مش هيحاسبك عليه لكن اللي على لسانك هيحاسبك عليه فلما قال صح صبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا وكظم حزنه جواه اسمع اسمع وتولى
وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف الله يفتح عليك ما شاء الله جميل
وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الله يفتح عليك تولى عنهم خد الدواء ده ان كل اسباب السيئات ابعد عنهم الراجل بقى عمل ايه خلي بالك هنا فمضى لما العالم قال له روح اعبد ربنا في ارض كذا وكذا راح تولى عنهم وخلي بالك إن فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت عارف المشكلة الكبيرة أيوة خليك مصحصح معايا ما تسرحش ما تنامش ما تنشغلش ركز تولى عنهم الراجل اللي قتل مئة نفس خد بعضه وراح على على القرية اللي هيعبد ربنا فيها فوجئ وهو في نص الطريق جات له سكرات الموت يا عم احمد يا عبده الله يرحمك لو الراجل ده قال لك ايه ابات الليله دي وابقى اروح بكره كان مات فين كان مات فين في ارض المعصيه دي فرقت معاه شبر يعني كانت دقايق مش دقايق دقيقة واحدة ده شبر لو اتأخر دقيقة واحدة كان دخل جهنم دقيقة واحدة فقط عشان كده بقول لك سارع وخد الدواء وما تستناش طيب نعملها ازاي دي بقى ازاي تيجي المسارعة عايز نعرف ربنا والله والله والله لو عرفت ربنا لتحبه هتحبه هتحبه يعني هتحبه بكل قلبك يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا يا رب املأ قلوبنا بحبك حتى لا نحب احدا غيرك ولا نحب احدا سواك تحبه الايات بتاعت سورة الرعد آه، الشيخين بقى هي هيسلموا بعض كده نسمع حاجة جميلة عشان كلها كلام عن ربنا جل جلاله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يلا كده نسمع كده قول يا عم الشيخ مريجي ابدأ والشيخ رجب يدخل معاك
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يفتح عليك الله الله كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يفتح عليك ما شاء الله خش يا شيخ رجب سواء
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الله يفتح عليك ما شاء الله له
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الله يفتح عليك ما شاء الله ما شاء الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نعم كمل كمل
وإذا أراد الله بقوم سوءا
ضحكت عليك
وما لهم من دونه من وال شفت بقى هي هو ده الدواء تعرف ربنا وبعدين ربنا بيقول لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ده دواء ده علاج ده مفيش حل الا كده اتغير ربنا يغير لك مش هتتغير ما تحلمش ما تحلمش نسمعها تاني من الشيخ المريجي ان الله لا يغير ما بقوم
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم تاني
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مم، كمل كمل آه، الله يفتح عليك وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له الله
وما لهم من دونه من وال وبعد عظمة كلام الله لا كلام أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله لكل داء إذا ما حل أدوية وللنفوس دواء ما به ألمي وفي الكتاب لنا الآيات جوهرة وفي الحديث شفاء ما به سقمي يا عبد أقبل على الإيمان والتقوى دع الغرور فإن الله منتقم دع الغرور